وكان عند تمام السنة في وقت خروج الملوك أن داود أرسل يؤاب وعبيده معه وجميع إسرائيل فأخرجوا بني عمون وحاصروا ربه وأما داود فأقام في أورشليم تقريبا دي أول مرة ما يطلعش يحارب مع الجيش وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك فرأى من على السطح امرأة تستحم وكانت المرأة جميلة المنظر جدا فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد أليست هذه بتشبع بنت أليعام امرأة أورية الحسي فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمسها ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت إني حبلى فأرسل داود إلى يؤاب يقول أرسل إلي أوريا الحسي فأرسل يؤاب أوريا إلى داود فأتى أوريا إليه فسأل داود عن سلامة يؤاب وسلامة الشعب ونجاح الحرب وقال داود لأوريا انزل إلى بيتك واغسل رجليك فخرج أوريا من بيت الملك وخرجت وراءه حصة من عند الملك حصة يعني جواسيس يعني ونام أوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده ولم ينزل إلى بيته فأخبروا داود قائلين لم ينزل أوريا إلى بيته فقال داود لأوريا أما جئت من السفر فلماذا لم تنزل إلى بيتك فقال أوريا لداود إن التابوت وإسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام وسيدي يؤاب وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء وأنا آتي إلى بيتي لآكل وأشرب وأضطجع مع امرأتي وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر فقال داود لأوريا أقم هنا اليوم أيضا وغدا أطلقك فأقام أوريا في أورشليم ذلك اليوم وغده ودعاه داود فأكل أمامه وشرب وأسكره وخرج عند المساء ليضطجع في مضجعه مع عبيد سيده ولا وإلى بيته لم ينزل وفي الصباح كتب داود مكتوبا ليؤاب وأرسله بيد أوريا وكتب في المكتوب يقول اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت وكان في محاصرة يؤاب المدينة أنه جعل أوريا في الموضع الذي علم أن رجال البأس فيه فخرج رجال المدينة وحاربوا يؤاب فسقط بعض الشعب من عبيد داود ومات أوريا الحسي فأرسل يؤاب وأخبر داود بجميع أمور الحرب وأوصى الرسول قائلا عندما تفرغ من الكلام مع الملك عن جميع أمور الحرب فإن اشتعل غضب الملك وقال لكم لماذا دنوتم من المدينة للقتال أما علمتم أنهم يرمون من على السور من قتل أبي مالك بن يربوش يربوشس ألم ترميه امرأة بقطعة رحى من على السور فمات في طباس لماذا دنوتم من السور فقل قد مات عبدك أوريا الحسي أيضا فذهب الرسول ودخل وأخبر داود بكل ما أرسله فيه يؤاب وقال الرسول لداود قد تجبر علينا القوم وخرجوا إلينا إلى الحقل فكنا عليهم إلى مدخل الباب فرمى الرماة عبيدك من على السور فمات البعض من عبيد الملك ومات عبدك أوريا الحسي أيضا فقال داود للرسول هكذا تقول ليؤاب لا يسوء في عينيك هذا الأمر لأن السيف يأكل هذا وذاك شدد قتالك على المدينة واخربها وشدده فلا وشدده فلما سمعت امرأة أورية أنه قد مات أورية رجلها ندبت بعلها ولما مضت المناحة أرسل داود وضمها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابنا وأما الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب طبعا ده يعني أسوأ صفحة في حياة داود و وغريبة عنه يعني لما تقروا قصته من الأول للآخر قد كده كان بيراعي مشاعر الناس وكان بيجي على نفسه وكان هربان وكان خجلان تلاحظوا ان الغلطة الكبيرة دي ما جاتش وهو شاب صغير ما جاتش وهو هربان من شاول مع انه قعد عشرات السنين يمكن هربان من شاول ما جاتش وهو ملك لسه في أول ملكه عمال يحارب حروب الرب عشان ينتصر ويخلي الدنيا تهدى جت لما كبر وجت لما حس انه الدنيا استقرت واستكتر يطلع يحارب خلاص بقى يعني هم يحاربوا وانا قاعد هنا النصرة تيجي باسمي ولي ودخل الفراغ حياته لغاية دلوقتي ما كناش شايفين داود فاضي دقيقة لو فاضي دقيقة يبقى مزامير دلوقتي بقى فاضي فطلع يتمشى قال من غير مزامير طلع يتمشى على السطح من غير مزامير اللي يتمشى يتمشى بمزامير من هنا ورايح فوقع وبلاش على السطح لا يقع وقع في خطية طبعا شهوة ونظر وبعدين ما فيش حتى مزامير تلحقه يلحق نفسه بعد النظر والشهوة تهيأله ان هو الملك يقدر يعمل اي حاجة استدعى الست دي واخطأ خطية صعبة ورجعها بيته وبعدين فكر يداري على الغلطة تدهور صعب قوي يداري على الغلطة ازاي يجيب جوزها وخلاص ويلمهم على بعض وكأن ما فيش حاجة حصلت جوزها جه تصرف بتصرف يليق بداود القديم قال له ما ينفعش ادخل بيتي ازاي والتابوت بيحارب ربنا في الحرب انا ما ارجعش بيتي طبعا كانت رسالة قاسية آه، توبخ قلب داود انت سايب التابوت وقاعد هنا فين الرأس قدام التابوت وفين الفرح وفين الحب سايب التابوت بيحارب وانت قاعد تتسلم فمرضاش يدخل بيته ليلة والتانية فداود لقى نفسه محتاس فاكتملت المؤامرة بتدبير بشع جواب ليؤاب في السر شايله أورية بنفسه هو مش دريان الجواب ده عبارة عن آه، قرار إعدامه هو مش دريان شوفوا الخيانة قد كده انه يقول له صدر وريا الحسي في مقدمة الجيش وارجعوا من وراه طبعا يؤاب فاهم حركات الحرب دي يعني وتصرفوا غلط فعلا انهم قربوا زيادة عن على قرية فالسور رموهم بالسهام فوقع منهم عشرات لكن ضمن ضمن العشرات طبعا كان أوريا لأنه في الأول فقام يؤاب لأنه يؤاب على فكرة يعني ما كانش دايما قلبه نقي فكان يفهم حركات ال- الخطاة دي يعني له في الحاجات دي فقال له روح قول له احنا دخلنا غلط ورمونا بالسهام وقعوا مننا عشرات لو لقيته تنرفز الحقه بكلمة أوريا مات شوفوا قد كده عارف ان الكلمة دي هت... هتريح حاجة صعبة خالص يعني مستوى من المؤامرات ومن الخطايا يوجع القلب فقام قال ايه داود يقول له معلش ما الحرب غالب ومغلوب مرة لينا ومرة علينا قال يعني فاتت طبعا ده كان في حتة تاني كان نفس واحدة كانت تبقى غالية عنده جدا وكان يتنرفز ليه قربته كده ليه اتصرفته غلط وبعد ما عدت أيام المناحة بتاعت أورية خد داود هذه المرأة لبيته فقبح في عيني الرب أولا ما حدش كبير على الغلط فلازم نعيش طول حياتنا صغيرين ولا كبار في حرص في خوف من أنفسنا الشخص المتواضع الحكيم يخاف من نفسه وعلى نفسه مهما كبر والقرصة دي اللي حصلت لداود هتعلمه درس صعب طول العمر الحاجة التانية ان الخطايا تيجي تباعا في واحد يقول ايه طيب كفاية ابص بس لا مفيش حاجة اسمها كده الشيطان ما بيقفش عند حد في شباب يقول لك طب افتح بس الدش ولا النت ولا الحكاية ما بتقفش عند حد الخطايا بتيجي ورا بعض الشيطان شاطر جدا ولا يرضى الا بذل اولاد الله يحبش غير يذلهم تمام لما يعكوا تمام والزحليقه دي محدش بيعرف يفرملها بالساهل عشان كده دايما نقول من الاول خالص اقطع وده تعليم ربنا يسوع المسيح لما يقول سراج الجسد هو العين ان كانت عينك بسيطه جسدك كله يكون نيرا ان كانت عينك مظلمه جسدك كله يكون مظلما فانظر لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون لو عينك اللي هي بيدخل منها النور ضلمه امال جسدك على بعضه يبقى ايه بقى تبقى صعبة أوي فشفنا يعني في هذا الإصحاح كيف سقط الجبار القلب المنكسر المتواضع كيف سقط القلب النقي المحب كيف سقط رجل المزامير سقط سقوطا شنيعا لكن يعزينا ان القصة ما خلصتش على كده لو حياة داود انتهت في اللحظة دي كان يبقى زي شاول بالظبط لو داود انتهت حياته في اللحظة دي ما كانش هيبقى احسن من شاول بالرغم من كل اللي فات لان شاول في حياته كانت حاجات حلوه في الاول لكن لما بعد خالص رفضوا ربنا ولم يعرف طريق التوبه صح اللي جاي هو اللي هينقذ داود ويرجعه تاني داود مش شاول هو دلوقتي يمكن أسوأ من شاول يمكن ما سمعناش هذا النوع من الخطايا عند شاول الملك شاول ساعتها جاثر على الكهنوت شاول افترى شاول قتل كهنة كلها خطايا بشعة جدا لكن النوع ده يخون واحد من أصدق رجالته ويزني ويقتل القصة دي ما سمعناهاش عن شاول حتى فأرسل الرب ناسان إلى داود فجاء إليه وقال له كان رجلان في مدينة واحدة ناسان بقى هو اللي خد مكان صمويل ناسان النبي ففضل دايما في حد فوق داود برضه أو في يعني شخص مسؤول عن الكهنوت فحكى له حكاية قال له في رجلان في مدينة واحدة واحد منهما غني والآخر فقير وكان للغني غنم وبقر كثيرة جدا وأما الفقير فلم يكن له شيء إلا نعجة واحدة صغيرة قد اقتناها ورباها وكبرت معه ومع بنيه جميعا تأكل من لقمته وتشرب من كأسه وتنام في حضنه وكانت له كابنة فجاء ضيف إلى الرجل الغني فعفى أن يأخذ من غنمه ومن بقره ليهيئ للضيف الذي جاء إليه فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيأ للرجل الذي جاء إليه فحمى غضب داود على الرجل جدا وقال لناسان حي هو الرب أنه يقتل الرجل الفاعل ذلك ويرد النعجة أربعة أضعاف لأنه فعل هذا الأمر ولأنه لم يشفق فقال ناسان لداود أنت هو الرجل طبعا هنا شوفوا بقى الإرشاد الروحي أو الحكمة بتاعت ناسان الكاهن أو النبي إنه سابه يحكم على نفسه لأن الكتاب بعد كده يعلمنا لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا احكموا حكما عادلا فحط له سيناريو يمكن أخف من اللي حصل وحكى له قصة قال له في راجل فقير وراجل غني والغني عنده عنده والفقير ما عندوش غير نعجة واحدة وحصل القصة بتاعة الضيف اللي جاي قام استخسر ياخد من عنده حاجة وخد النعجة اللي بالنسبة للفقير كانت كابنته فداود قال يعني المحامي عن حقوق الشعب طبعا خلي بالك اللي يمسك سكة الغلط ما ينفعش خلاص يخدم في المرحلة دي ما ينفعش يبقى قائد ما ينفعش يحكم صح كل حاجة تبوظ في حياته فحمى غضب داود على الرجل جدا وقال له حيا هو الرب يقتل الرجل الفعل ذلك لأنه لم يشفق يعني ما صعبش عليه الرجل الغلبان قال له أنت هو الرجل أحيانا إحنا نغش نفسنا ويفضل ضميرنا متخدر يعني العجيب أننا لم نسمع أن داود تاب لوحده يعني مش ضميره وجعه ان اوريا مات وابنه خد حاجة مش حقه ما سمعناش ده لولا نتان جاي بس يحكي له الحكاية لولا ما فوقه احيانا يوصل بيه ده العمى الروحي ان الواحد خطية بتعمي يستحل الشر وضميره يسكت خالص ما بيبقاش بيسمعه وكل الدنيا تمشي كأنه ما عملش حاجة غلط خلاص ايه اللي حصل ما انا ملك ايه اللي حصل يعني راجل مات في الحرب ومراته بقت أرملة وجوزته وعمال يخدر في ضميره والدنيا ماشية لكن عند ربنا مش معنى ان الواحد خدر ضميره ان الخطية اتشالت لا قبح في عيني الرب اللي عمله داود جدا هو قبح جدا ليه لان ده داود كمان مش بس لأنها خطية كبيرة لأن الخطية أيضا تتناسب مع مركز الخاطئ لما يكون شخص بتاع ربنا قوي ويغلط غلطة كبيرة قوي تبقى أصعب وأصعب لأنها فيها نوع من خيانة ربنا لأن ربنا ده قريب منه أحيانا يجي لنا التوبيخ أو التبكيت من شخص آخر وأحيانا يجي لنا التوبيخ من قصة مماثلة يعني تحكم وبعدين ربنا يفوقك يقول لك أنت بتحكم على فلان انه وحش طب ايه رأيك ان انت تصرفت نفس التصرف قبل كده او انك عملت نفس التصرف في نفس الموقف هو عمل طب ما انت عملت العجيب اننا نحكم على انفسنا بقسوة ونقول مفيش فايدة لكن ربنا يقول لا في فايدة يعني داود قال يقتل هذا الرجل ربنا قال له لا مش هيقتل يحكوا في التقليد اليهودي في فكرة كده عند اليهود ان المرة موسى اعترض على ربنا في احكامه قال له يا رب ما معناه انت مش عارف تسوق الدنيا في ناس بتظلم وفي ناس بتفتري وفي ناس سيبني انا اسوق الدنيا شوية قال له طب سوق افرجك على اللي بيحصل واحكم انت فموسى قال وكان حليما جدا ابتدى يبص على اللي بيحصل بالظلم والقسوة والحاجات اللي بتحصل فقال له ده يموت وده يموت وده يموت قال له انت كده هتخلص على الدنيا في يومين انت كده هتخلص على العالم ده كله في يومين اقعد بقى واعرف ان انا احلى منك واكثر صبرا منك واكثر طول انا منك انت فاكر انك عشان بشري زيهم هتحكم لصالحهم انا قلبي اوسع برجوكم كلكم ورحمتي اكبر حتى من رحمتك على نفسك داود حكم على نفسه بالاعدام وربنا قال له لا براءة تصوروا بقى ما الواحد فينا يحكم على نفسه بالاعدام وربنا يقول له لا خسارة بلاش الاعدام عشان كده داود كان بيموت في ربنا لانه عارف انه مستحق الموت وطبعا دي هتفتح بقى يقولوا ان الفترة اللي فاتت المزامير وقفت لانه طبعا برد برد بعد دي هترجع المزامير تاني بس ليها طعم تاني من اول مزمور الخمسين بقى ارحمني يا رب كعظيم رحمتك مزامير التوبة كلها جت بعد الغلطة دي هكذا قال الرب اله اسرائيل أنا مسحتك ملكا على إسرائيل وأنقذتك من يد شاول وأعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك في حضنك وأعطيتك بيت إسرائيل ويهوذا وإن كان ذلك قليلا كنت أزيد لك كذا وكذا يعني لو كان قليل أنا ما كنتش ما كنتش قافل معاك في حاجة كنت هزود وزود بلا حدود لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه فين كلام الرب مفيش خطية حتى في حق الناس إلا تتوزن عند ربنا أنها احتقار له يعني أنت لما بتغلط مش أذيت فلان أو علان الحقيقة أنت بغلطتك بتعلن أنك تحتقر كلام الرب هو قال ما تغضبش وانت بتغضب هو قال ما تكذبش وانت بتكذب دي على طول بالنسبة لربنا تجرحه كونك أذيت إنسان تاني ده موضوع تاني عشان كده هو في مزمور التوبة هيقول الشر قدامك صنعت ولك وحدك أخطأ لك وحدك طب وقري طب وبتشبع طب والشعب وانت غلطت في حق الناس دي كلها لا لا يا رب أنا لك وحدك أخطأت فالخطية أولا هي كسر العلاقة مع الله هي كسر وصية ربنا هي تعدي على حق ربنا هي احتقار لكلمة ربنا ومشيت قد احتقرت كلام الرب فت... لتعمل الشر في عيني قد قتلت أوريا الحسي بالسيف هو ضميره اتخدر انه ما عملش حاجة انا لا موتت ولا عملت قال له لا انت فاكر انت تقدر تضحك على الناس انت قتلت أوريا بسيفك طبعا انتوا فاهمين المعنى يعني المرة الأولانية لما الكهنة اتقتلوا بسببه قال له بسببي أنا حصل كده لكن ما كنتش قاصد وده حقيقي يوم ما كان هرب عند أخي مالك فاكرين القصة ودواغ راح اتجسس وبلغ شاول وشاول افترى وموت الكهنة شعر داود بذنبه لكن هو كان عارف انه ما كانش قاصد كده صعب عليه وعرف ان الكذبة وصلت لكده المرة دي كان قاصد فقال له انت قتلت أوريا بسيفك احيانا نبرر نفسنا لكن تبريرنا ما يمشيش على ربنا ممكن تبرر بتبريرات كل الدنيا بتعمل كده هو انا يعني بس اللي بعمل كده هو الواحد هيعيش ازاي غير كده هو هو هو لا مأس هيجي لك في الاخر القرار زي ما ربنا شايفه مش زي ما انت شايفه قد قتلت أوريا الحس بسيفك وأخذت امرأة لك امرأة وإياه قتلت بسيف بني عمون والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد لأنك احتقرتني وأخذت امرأة أوريا الحسي لتكون لك امرأة هكذا قال الرب ها أنا ذا أقيم عليك الشر في بيتك من بيتك وآخذ نسائك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك فيضطجع مع نسائك في عين هذه الشمس لأنك أنت فعلت بالسر وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس فقال داود لناثان قد أخطأت إلى الرب فقال ناثان لداود الرب أيضا قد نقل عنك خطيتك لا تموت غير أنه من أجل أنك قد جعلت بهذا الأمر أعداء الرب يشمتون فالابن المولود لك يموت وذهب ناثان إلى بيته السؤال المتعب هنا هل الإنسان يحاسب على خطيته في هذه الحياة شوفوا مش كل خطية الواحد بيغلطها يعني ربنا داود نفسه علمنا إن كنت للآثام يا رب راصدا من يثبت مش ممكن خلاص كله كده حكم عليه بالإعدام لأن من عندك المغفرة يعني المغفرة يعني أنت بتمسح الخطية فأنت الوحيد اللي تقدر تشيل لكن بعض الخطايا يسمح الله لنا أن نشرب من نفس الكأس اللي شربنا الناس منها داود ظلم افترى زنى والأوحش من ده كله انه محسش بخطيته ربنا سامح له لسبب أسباب كتيرة هنناقشها دلوقتي انه يشوف الخطية دي جوه بيته وانه يتأذى الأذية اللي أذاها لغيره من أجل خلاص نفسه لأنه قال له لا تموت الرب نقل عنك خطيتك لأنه لو كان خد الحكم كاملا يبقى داود بقى شاول ورفض إلى الأبد وانتهى من رحمة ربنا نحن نؤدب هنا على الأرض لكي لا ندان مع العالم في السماء مهما كان التأديب قاسي هذا التأديب من أجل خلاص نفسنا التأديب بيبان صعب والتأديب بيبان قاسي لكن التأديب ده هو الحاجة اللي هتدخلنا السماء فلا ندان مع العالم لما تقف في السماء وانت شايل حمل كتير وصليب تقيل واحتملت وبكيت وشايل توبتك قدام ربنا هتقف في حتة غير اللي هيقفوا فيها الناس اللي عاشوا حياتهم بالطول والعرض كانوا يتهربوا من الألم يتهربوا من الوصية يتهربوا من التوبة انت لن تدان معهم بالرغم انك ممكن تكون غلطت غلطاتهم انت غلطت غلطاتهم ويمكن اكتر لكن التوبة حطتك في حتة غير حتتهم وضعت عليك التأديب ده حسبك في جنب غير جنبهم لو استجبت للتأديب مش معنى كده المفهوم غير المسيحي بتاع انه الخطية تتمسح بالعقاب على الارض لا الرب نقل عنك خطيتك لا تموت نقلها فين على راس المسيح على الصليب انت خطيتك ما تتشالش ما تتمسحش يا داود النوع ده من الخطايا كل الخطايا ما تتمسحش اي غلطة تغلطها ما تتمسحش تتمسح ازاي لما المسيح يجي يشوف يقول الكتاب خطايانا حملها وأوجعنا تحملها مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا تأديب سلام عليه بجراحاته شفينا كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه اسم جميعنا أدي نقل عنك خطيتك الرب وضع عليه اسم جميعنا فداود كان عارف أنه محتاج فداء محتاج حد يشيل العملة دي عشان كده المزمور الأولاني بتاع من الأعماق صرخت يقول له إن كنت للآثام راصدا يا رب مين يثبت وفي الآخر يقول يقول له للرب الخلاص وفي الآخر يقول له الرب يفدي شعبه يعني هو ربنا اللي هيفدي شعبه هو اللي هيخلص ما حدش ثاني يقدر يخلص لكن تاني في تأديبات يسمح بها الله أحيانا تكون من جنس الأعمال اللي عملناها مش قاعدة مش في كل الخطايا مش مع كل الناس ما أبعد أحكامه عن الفحص لكن ده وارد آه وارد ساعات تظلم إنسان وتمر الأيام وتتظلم وتفتكر ساعتها إنك ظلمت واحد ساعات تغش في حاجة وتمر الأيام وتتغش وتحس تفتكر إنك أنت كنت بتغش الناس تتكلم على واحد ويصعب عليك بعد كده لأنهم بيتكلموا عليك تكذب ويضحك عليك دي مشهورة في حياة يعقوب مثلا يعقوب كان بيكذب على ابوه فاكرين العيال طلعوا عينيه بعد كده كذبوا عليه كذبة قعد 20 سنة يبكي على يوسف فاكره ميت هو أيضا شرب من نفس الكأس ف دي مش قاعدة عشان محدش يترعب التوبة بتشيل كل حاجة لكن لازم نخاف من الخطية لازم نعمل حساب ان الخطية خاطئة جدا وبتلدع ومرة مرة فمحدش يستسهل محدش يستسهل الخطية سماح الله بتأديبات شديدة للخطاة يخلينا نخاف لأن احنا ساعات بنبقى ناس مش عارف أقول إيه يعني آه نخاف ما نختسيش يعني ما يجيش معانا الذوق دايما لا تستهين بلطف الله وإمهاله إنما لطف الله يقتادك إلى التوبة لئلا تذخر لنفسك غضبا حاسب لا تكون عمال تحوش في الغضب القصة دي تبدو فيها خوف شوية بس كمان العملة اللي عملها داود مش بسيطة أبدا محدش مش ممكن لو فوتها له ربنا يبقى ربنا مش عادل لو سامحه مجانا كده يبقى أم القرية راح فين والذل اللي حصل يبقى حصل ليه ويبقى كل واحد بقى يلخبط براحته ما ربنا هيرحم لا لا داود لا شك ندم وتمنى مرات ان يرجع الزمن ولا يغلطش الغلطة دي تمنى مرات وباينة في مزاميره انه يا ريتني مت قبل ما اغلط ويا ريت اليوم ده ما كانش جه لان الخطية مر فلنخف مع محبة ربنا لازم نخاف نغلط لان الخطية وحشة نكمل ونشوف حصل ايه معلش انا نسيت اقول لكم كمان من أجل أنك جعلت هذا الأمر أعداء الرب أعداء الرب يشمتون في حاجة تاني احنا ما بناخدش بالنا منها بصوا يا جماعة من ضمن نتائج الخطية البشعة اللي احنا ما بناخدش بالنا منها ان الشياطين بيشمتوا فينا وفي ربنا خلي بالكم لما الواحد فينا يغلب في الحرب الروحية ده فخر لربنا انت ابنه انت لما تنتصر على خطية ربنا بيبقى فرحان لما بتقع ربنا بيبص في الارض مكسوف لك ليه خليت الشياطين يفرحوا فيه جعلت اعداء الرب يشمتون مملكة الشر غلبت هو المسيح اتبهدل من قليل لان احنا ياما خزناه فانت بتخلي اعداء الرب يشمتون يعني ايه يعني مملكة الشر بتفرح وهي بتكسب ارض بتذل سوري يعني في التعبير بتذل ربنا في ولاده واحنا اللي بنديهم الفرصة بيحصل كده ما هي جولة بين ربنا وبين عدو الخير هو لازم هينتصر في الاخر لكن ليه تجرح ربنا بالطريقة دي ليه تشمت اعدائه فيه لانه لانها حاجة قاسية قوي انت ابنه في الاول وفي الاخر داوود المحبوب اللي كان ربنا بيفتخر بيه ويقول قلبه زي قلبي عارفين لما يكون واحد فرحان بابنه قوي وبيتباهى بيه وبعدين يعمل عملة تخذله اهو ده اللي, ده اللي كان ربنا صعبان عليه من داوود جعلت اعداء الرب يسكتون احنا كمان نسبب خزي لله بالرغم ان احنا نقول له لا تخزينا يعني ما تكسفناش لكن احنا بنكسفه كتير قوي احنا بنسبب له خزي يعني بسبب اخطائنا الحقيقه وضرب الرب داود الولد وضرب الرب الولد الذي ولدته امرأة أورية لداود فثقل فسأل داود الله من أجل الصبي وصام داود صوما خلاص رجع بقى للفورمة خلاص أولا داود قال كلمة صغيرة هي دي أساس سر الاعتراف برضو ساعات الناس لما تعترف تقعد تحكي وتقول والحكاية نسان يقول لك انت عملت تقول زي داود أخطأت إلى الرب والابن الضال قال ايه اخطأت الى الرب وقدامك الاعتراف هو اساسا اعتراف انك خاطئ بعد كده التفصيل يجي لكن يعني المهم الاساس انك تتقدم وانت في توب الخجل والاعتراف الداخلي والخارجي انك مخطئ طول ما انت واقف زي شاول كده تقول انا ما غلطتش مفيش توبه مفيش غفران لن تنتقل عنك خطيتك لما قال له اخطأت قال له نقلت عنك فنحن نحتاج أن نعترف أننا خطاة لكن كل واحد بيكابر ويعترف أنه ما بيغلطش إن اعترفنا بخطايانا هو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم وإن لم إن قلنا أننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا يعني لو قلنا لا أنا مش بغلط يبقى ربنا هو اللي كذاب لأن هو بيقول أنت بتغلط عشان كده أنا اتصلبت فهنا في اعتراف بالخطية وفاء بسرعة أهو ده داوود عارفين ساعات أحس يهوذا شاول وداوود زي يهوذا وبطرس شاول في كبريائه جات له مجالات للتوبة رفض لأنه كان متكبر داود غلطت غلطة كبيرة قوي لكن عرف يتوب بسرعة لأنه كان في شوية اتضاع يهوذا من كبريائه مضى وخنق نفسه استكتر التوبة بطرس خرج خارجا وبكى بكاء مرا اللي بيحب ربنا ما بتبقاش التوبة صعبة عليه اللي بيحب نفسه بس بتبقى التوبة صعبة عليه قوي أسهل له يموت وينتحر ولا يحس انه غلط ويقعد بقى يقول له يا رب سامحني ما استكترها على نفسه داود كان عنده بقايا اتضاع وبقايا توبة قال له اخطأت إلى الرب هنشوف بقى سأل داود الله من أجل الصبي طبعا هنا إحساس صعب قوي أن يكون الأب مسؤول عن ابنه أن داود شايف أن ابنه بيموت الطفل الصغير بسببه هو حسها كده بقى بالنسبة له الطفل ده مريض وبيموت بسبب عملته وده إحساس صعب قوي فاكرين مرة لما حكينا في يعقوب في مؤتمر من المؤتمرات يعقوب حس بنفس الإحساس وهو رايح عند عيسو واخد كوم عيال وستات وراه وعيسو بيقابله معاه 400 راجل مستحلفين فكان إحساس مر جدا إن الليلة دي هيشوف عياله بيموتوا قصاد عينه بسبب كذبته بتاعت زمان وعملته ففضل يصارع حتى الفجر يقول له لن أطلقك لن أتركك حتى تباركني عديها سامحني ما, ما, ما تخلينيش أشوف في عيالي أبدا كانت قاسية ومع هذه الليلة بالدموع التوبة وبالحب عدت على خير تاني يوم خدوا بعض بالحب وبكى يعقوب تأثرا يا يا رب سامحتني صحيح عدت العيال اللي كنت هشوفهم بيموتوا دول ما ماتوش هنا نشوف داود حصل ايه سأل داود الله من أجل الصبي وصام داود صوما ودخل وبات مضطجعا على الأرض عرف بقى سكة التوبة صح الصوم النسك نايم على الأرض نسي حكاية ملك ومش ملك بقى خلاص والعز بتاعه فقام شيوخ بيته عليه ليقيموه عن الأرض كبار بقى قالوا له بلاش ما يصحش طب اطلع نام على سريرك طب كل لقمة لم يشأ ولم يأكل معهم خبزا وكان في اليوم السابع أن الولد مات فخاف عبيد داود أن يخبروه بأن الولد قد مات لأنهم قالوا هو ذا لما كان الولد حيا كلمناه فلم يسمع لصوتنا كيف نقول له قد بات الولد يعمل أشر رأى داود عبيده يتناجون ففطن داود أن الولد قد مات هم مش قادرين يواجهوه حتى بالموقف هم فاكرينه بقى هينهار خالص بقى ده هو على كده وحالته حال لكن بص فيهم ففهم فقال داود لعبيده هل مات الولد فقالوا مات فقام داود عن الأرض واغتسل وادهن وبدل ثيابه ودخل بيت الرب وسجد ثم جاء إلى بيته وطلب فوضعوا له خبزا فأكل فقال له عبيد ما هذا الأمر الذي فعلت لما كان الولد حيا صمت وبكيت ولما مات الولد قمت وأكلت خبزا فقال لما كان الولد حيا صمت وبكيت لأني قلت من يعلم ربما يرحمني الرب ويحيا الولد والآن قد مات فلماذا أصوم هل أقدر أن أرده بعد أنا ذاهب إليه وأما هو فلا يرجع إليه دي فيها قلب داود بقى يعني إيه طبعا هو واخد علقة سخنة جدا في ابنه ومرارة بقى مشاعر الأبوة اللي بتتقطع بسبب خطأ منه كمان في نفس الوقت هو صام وصلى وتنسك ونام على الأرض وبيطلب الرحمة لكن ربنا ما سمحش عارف من عينين عبيده أنه ربنا مش سامح مش مستجيب والتأديب ده هيتم هيتم وعرف أنه مات قال لهم مات قالوا له مات عمل حاجة غريبة جدا هو ما كانش بيسجد في الهيكل كان بيسجد في بيته عشان دي مطنيات وتوبة لكن دخل إلى الهيكل كعادته ليسجد سجود الشكر احنا في الخارجة بنصلي أول حاجة صلاة شكر لأننا نقبل من الله كقلب داود كل ما يصنعه ونقول له مستحق وعادل برضه حتى في التأديب القاسي اللي بتعمله يا رب صعب لكن برضه لينا مش علينا لينا ولولادنا سجد وبعدين دخل اغتسل وادهن وبدل ثيابه ده قلب داود الذي يرفض حزن العالم يرفض الحزن يلبس أبيض برد لأنه حزن العالم مش حسب مشيئة الله إرادة الله تتم وإحنا بنحب ربنا ولاد ربنا هو شايف الصالح إحنا بنقبل لما قالوا له إحنا مش فاهمينك قال لهم معلش دي حتة تبع قلب داوود اطلعها مش عندكم هو مش هيجي لي وأنا اتحرمت منه لكن أنا هروح له وهنا داود يبرز حاجة في قلبه من العهد الجديد أن قلبه يتعلق بالأبدية وقلبه أصبح في السماء مع ابنه ومشتاق يروح يحصله قلب داود في فكر أبدية أو قلب داود في رجاء الحياة الأخرى أو قلب داود يرفض أن تنتهي الحياة هنا فقط الحياة لسه مستمرة في السماء وهو ده رجائنا وهو ده تعزيتنا الوحيدة وهو ده اللي يخلينا نقوم على رجلينا في في التأديبات الصعبة دي ربما يرحمني الرب ويحيى الولد والآن قد مات لماذا أصوم هل أقدر أن أرده أنا ذاهب إليه أما هو فلا يرجع إلي أذكر يوم خرجة ولاد ماري جرجس في الحادثة ما حضرتها طبعا ما كانش حد قادر يوعظ لأنه صعب جدا قام أبونا داوود الله ينيح نفسه وكيل البطرخانة كان راجل بركه ما قالش غير الآية دي بس قال المعنى ده قال أنا ذاهب إليه أما هو فلا يرجع إلي وقال الآية بتاعت أيوب الرب أعطى الرب أخذ ليكن اسم الرب مباركا وبس ما كانش حد قادر يوعظ بس هو حب يفهمهم إن الألم اللي انتوا فيه ده عدى على داوود حبيب ربنا ومحدش فيكم أغلى من داوود وداود وهو كان داود برضه عشان أبونا داود على فكرة أبونا داود وهو بيقول الكلام ده كان ابنه مات قبلها بكذا سنة أبونا داود الوكيل كان ابنه دكتور وتوفى وكان سايب له أحفاد بيرعاه فهو قال الآية دي لأنه عايش أنا ذاهب إليه أما هو فلا يرجع إلي هو ده تعزيتنا إن إحنا لما نودع حد بقلب داود نودعه على رجاء إن إحنا هنشوفه بس مش هو اللي هيجي مش مهم هو يجي ما تستاهلش الدنيا دي انه يرجع لكن الحلو ان احنا نروح لان هناك يستاهل نروح الموقف ده يدل على ان داود لم يترك كماله او ان لسه قلبه مليان وعمران وفي حب وفي اتضاع وفي ابدية وفي رجاء العجيب انه قام اتدهن وكل يعني الدنيا مشيت والحياة استمرت وتعزز دي دي قوة مش عادية ان واحد يقوم وتعيش يعيش بعد ألم صعب زي كده وهو المتسبب فيه ده دي أصعب وأصعب يعني في ناس بتتجرب ما بيكونوش سبب لكن هنا هو عارف كويس ان هو سبب ومع هذا عرف ان ربنا رحمه وقبل التأديب واستمرت حياته لكن خلاص السماء بقت قريبة قوي مرة أبونا ميخائيل إبراهيم الله ينيح نفسه كان بيعزف واحد برضه فأمه بتقول له يعني ما معناه أنا فقدت ومشتاق له وكلام صعب ده قال لها ده أنا نص حبايبي في السماء مراتي في السماء واتنين من عيالي في السماء ومشتاق لهم أكتر منك بس هانت هنحصلهم طبعا لما قال لها الكلمتين دول خشت شوي لأنه يعني حست أنه ده شخص بيتكلم كلام حقيقي وضايقه وعايشه وفي نفس الوقت قادر يتعذب وقادر يقول مع داود أنا ذاهب إليه أما هو فلا يرجع إليه وعدى داود بتشبع امرأته شوفوا جبروت الرجل ده هو السبب والألم ألمه والوجع في قلبه جدا لكن دخل يعزي مراته وهو اللي بيسندها جبار هو اللي بيسندها أنا عشت الموقف ده مع كابل من أسبوعين اتقلبت بيهم العربية وراحت بنتهم السما وخرجوا كلهم الباقيين يعني وقاعد أعز فيهم والراجل بيعز مراته معايا وبيسندها بكلام كله روحانية وكله تقوى وكله ربنا بيدي قوة لولاده يعني فعلا العزاء لا يمكن يكون بشري الحاجات دي فوق طاقة البشر الحاجات دي عاوزة ايد من فوق عاوزة نعمة من فوق انك تجد ناس ثابتة وقوية ومتعزية وبتشكر وال- والفرح الروحي يداعب قلبها من بعيد مش بقول الحزن يعني في سنة فرح خفي بس بيكتموه لحسن يكون مش صح من كتر ما هم حاسين ما هو في السماء وفرحان ويا ريت نروح والمعاني دي لما تبقى سولid كده واضحة قدام الإنسان بيبقى قوي عدى داود بالشاب عن امرأته ودخل إليها واضطجع معها فولدت ابنا فدعا اسمه سليمان والرب أحبه شوفوا الفرق الأولاني رمز للموت والخطية أجرة الخطية والموت الثاني رمز الإيمان والنعمة والرجاء فالرب أحبه الأولاني ابن الخطية الثاني ابن التوبة آه نفس الست وده العجيب أن المسيح أحد جداته بس شبع ما هو المسيح جاي من سليمان من داوود تبقى بس شبع اللي هي قصة مزعجة في حي... ها ورحاب الزانية ورحاب وثمار بتاع يعني في ثلاث جدات جدات في سلسلة أنساب المسيح قصصهم مزعجة لكن في الحقيقة المسيح له المجد جاء يحمل خطايا كل دول وانه يعرف ضعف البشر خلي بالكم الحتة اللي بنقولها في أشية الراقدين دي حتة قوية جدا لأنك يا رب تعرف ضعف البشر يعني احنا بنطلب الرحمة على أساس ال- من ضمن يعني الكري- ال- الحاجات اللي بن- بنطلب عليها رحمة لأنك يا رب تعرف ضعف البشر انت عارف ان احنا غلطين وضعفاء هكمل يا فريد وبعدين نتناقش معلش وأرسل بيد ناثان النبي ودعا اسمه يد يديا من أجل الرب يعني يد يديا دي ك- افهموها دلوعة ربنا أو حبيب ربنا يا الأخرانية بتاعة الرب ويد يد دي يعني آه، أظن معناها حبيب الله أو آه، محبوب الله آم، هنط نطة صغيرة على المزمور الخمسين لأنه ماشي بقى مع ده مزمور الخمسين قيل في هذا الأسبوع أو بدأ في هذا الأسبوع أو وليد هذه الأحداث المزمور اللي احنا بنقوله مئات المرات في حياتنا مفروض نقوله يوميا مرة أو أكثر مزمور غني جدا وهذا المزمور خارج من قلب مولع مولع بالتوبة مولع بالخجل مولع برجاء الغفران مولع بكراهية الخطية كل ده تلاقوه في مزمور الخمسين نبص فيه بسرعة ارحمني يا رب كعظيم رحمتك مثل كثرة رأفاتك حسب كثرة رأفاتك امحو اسمي اغسلني كثيرا عارفين التعبيرات دي دلوقتي تتفهم يعني مش اغسلني بس اغسلني كثيرا من اسمي من خطيتي طهرني الالحاح والتكرار ده هنا له صدى او له معنى لانه طالع من قلب فعلا حاسس انه متوسخ قوي وصعبان عليه نفسه قوي انا عارف باسمي خطيتي امامي كل حين هنا دي مش جايه بتلقائيه واحد مش قادر ينسى اللي عمله واحد صعبان عليه من نفسه جدا و- و- وخطيته امامه كل حين لانه يعني خلاص ما بقاش في حاجه تاني في الدنيا قادر تنسيه الخطيه دي طبعا ده شعور توبه جارف اليك وحدك اخطات لانه اهم شخص يعني هو ربنا ولان الخطيه قبل اي حاجه موجهه لربنا في واحد يقول لك النهارده الشباب الاجنبي يقول لك الله اذا كنت انا متفق مع الجيرل فريند انتوا مالكم وربنا زعلان ليه لك وحدك اخطات انت بتكسر كلامه انت بتحتقر النظام اللي عمله انت بتحتقر ال- ال- الخطة اللي هو حاططها الزواج والمبادئ الروحية اللي هو خالقنا عليها انت بتحتقرها ايوه انت ما غلطتش في حق حد بس غلطت في حق ربنا الشر قدام عينيك صنعت تتبرر في اقوالك وتغلب اذا حكمت يعني يا رب ما اقدرش ما اقدرش استغلطك في اللي بتعلمه تتبرر في كلامك وتغلب اذا حكمت يعني لو قلبي جه قال لي ربنا ظلمك اقول له اسكت اسكت بلاش تفضحني يغلب اذا اتحاكم لو حطينا ربنا في قفص الاتهام وقلنا له يا رب قاسي قاسي في احكامك تغلب اذا حكمت فمين المعنى لو بكثرة التجارب والتأديبات حاولنا نحط ربنا في قفص الاتهام ونقول له مالكش حق هيقول طب نتفاهم لو قال نتفاهم طلعنا احنا على طول الفضايح تطلع كلها والبلاوي تتكشف ويطلع هو اللي بيعمله ده أقل جدا من المفروض يعمله ها أنا ذا بالآثام حبل بي آه برضو بصوا الحتة دي مهمة في الت- في ال- في التوا- في التوبة أنا طبعي خطية يا رب يعني أنت ما تقربش مني ما أنا أنا من من يومي غلط دي تدي رجاء المتكبر لما يغلط غلطة كبيرة ييأس ليه؟ مستكتر على نفسه المتواضع لما يغلط غلطة كبيرة قوي زي كده يبقى عنده رجاء ليه؟ لأنه دايما فاكر أنا يعني طول عمري وحش يعني إيه الجديد؟ طبح عليا بالزوفة فأطهر الزوفة ده يقولوا نوع من أنواع ال- المطهرات أو الصابون أو المساحيق طبعا كانت نباتات نباتات بيستخدموها آه، في التطهير وكانت زي شوية آه، حمضية أظن أسيدك يعني فكانت ليها قوة تطهير عالية شوية فقال له طب ب- بالزوفة يعني اقعد كده ادعك اه اعمل اللي تقدر عليه بس ما, ما تسيبش حاجة غلط اغسلني فأبيض أكثر من الثلج يعني بالرغم ان هو حاسس إنه اسود خالص لكن طالب كمان انه ينضف خالص في ناس بتمشي ايه آه، في النص يعني اه يقبل الرمادي اه لا لا لا التوبة الحقيقية ما تقبلش الرمادي يعني آه، كو- أنا يعني بطلت قوي اللخبطة دي يعني هتقعدوا تتكلموا على سجارة وكذبة وشتيمة ده كلام خلاص كويس قوي على كده لا مش كويس على كده اغسلني فأبيض أكثر من التلج لأن داود كان تلج قبل كده كان أبيض كان نقي هو عارف طعم النقاوة وداء عز التسبيح وال- والفرح بربنا والنقاوة والبساطة وحي هو الرب ومن هذا الأغلف الذي يعير صفوف الله الحي وأنت تأتي إلي بسيف ورمح أما أنا فآتي إليك باسم رب الجنود والرب وضعه في يدي و- وده ده حاجات حلوة قوي لما كان نقي فدلوقتي بيتحسر قلبا نقيا اخلق فيا يا الله اخلق فيا يعني ايه اعمل من الاول ساعات لما واحد يحس انه اتبهدل قوي يقول له اعملني من الاول مش انت خلقت مره اعمل تاني اخلق دي ملحه انه كانك رب ولدني تاني اعملني من الاول خالص خلينا نبتدي صفحه جديده خالص ودي فكره مريحه قوي ان التوبه صفحه سوداء اتوسخت خالص بس علاجها مش صعب تتقطع وتت... وتترمي وتلاقي اللي وراها صفحه بيضه جديده خالص تكتب بقى شوف هتكتب ايه تاني حاسب بقى ما تكتبش شخبطه تاني لكن هي مش صعبه الحكايه بس لازم تتقطع آه، روحا مستقيما جدد في احشائي يعني هو بي- بيقول جدد ليه لانه ده ده الروح القدس ده ممسوح من الله الروح القدس لم يفارقه لم يق لم يق يعني يقال على داود ان روح الرب فارقه بالرغم من الكارثه دي بينما روح الرب فارق شاول لانه لم يعرف التوبه عشان كده دايما الاباء يعلمونا الامتلاء بالروح القدس اول عمل ليه هو التوبه عاوز تفضل حار في الروح خليك دايما تائب خليك دايما في توبة توبة يعني يعني دايما مكسور قدام ربنا لا تطرحني من قدام وجهك روحك القدوس لا تنزعه مني لأنه شاف قبل كده داود شاف ازاي شاول وهو الشياطين بتلعب بيه شاف الغلب والذل لما الروح الر- الرب يفارق انسان طبعا احنا روح الرب لن يفارقنا في العهد الجديد لان احنا كلنا داود دلوقتي لكن هو خايف من دي احنا بنقولها باحساس يا رب انا استاهل انك تسيبني بس اوعى تسيبني رد لي بهجة خلاصك بيفتكر الايام الحلوه بتاعت زمان بروح رئاسي عضدني روح رئاسي دي لها اكتر من معنى ناس آه، آه، تقول عليها آه، بروح آبائي يعني بروح الناس اللي سبقوني وفي ناس تتقال بروح الحكمة أو الإرشاد وال- والتدبير اديني روح حكمة عضدني عشان أرجع أحي- أعيش تاني صح وعلم الأسمى طرقك والخطايا يرجعون إليك نجيني من الدماء يعني إيه نجيني من الدماء دم أوريا الحسي يطلب منه ودم هذا الطفل يطلب منه لو هيتحاسب بقى فقال له رب نجيني من الدماء انا مش قد اشيل دم حد نجيني من الدماء كل مرة تقولوها افتكروا المعنى ده العثرات انت ممكن تتسبب في عثرة انسان فتحمل دمه امام الله بكلمة بتصرف بخطأ ممكن تبعد واحد عن ربنا قول له نجيني بد- من الدماء excuse me معلش عشان سهرنا امبارح شويه نجيني من الدماء يا الله اله خلاصي يعني يا رب ما تخلينيش اشيل دم حد شيل عني التهم دي انا مش قد ان انا اقف مسؤول عن هلاك انسان لان الانسان غالي عندك فلا تطالبني بدمه ودي عاوزة توبة ملهاش حل تاني عشان كده في حزق- في حزقيال يقول لو انت شفت واحد بيغلط وانت مسؤول عنه وما قلتلوش انت بتغلط حاسب هيهلك لكن هطلب دمه من ايدك لو قلت له حاسب ونبهته لو هلك دمه على راسه يعني احنا كمسؤولين عن اولادنا عن احبائنا كخدام كرعاه محتاجين نقوم بدور الرعايه صح ننبه اخواتنا وحبايبنا و- ونقدم رساله تشجيع ورساله توبه لئلا نكون مسؤولين عن دمهم يبقى معاك واحد بقالك سنين ما فكرتش تف- تكلمه عن ربنا خالص ما فكرتش تشجعه يجي الكنيسة ما فكرتش تخليه يحب ربنا ويتوب طيب وانت شايفه عمال يبعد عمال يبعد عمال يبعد هيقول لك ربنا وانت ما كنت فين لا امال انا حاطك جنبه ليه انت زميله عشرات السنين ما كلمتوش ليه ما عملتش حاجة ليه تقول لي انا مش مسؤول عنه امال مسؤول عن مين ده اخوك ده زميلك ده ابنك ده صديقك لازم تعمل حاجة طبعا مش هناخد الشكل بقى المنفر بتاع الوعاظ احنا كويسين وهم وحشين لا لا انتوا طبعا حكمة وفاهمين لكن الاحساس نفسه بالمسؤولية عن اللي حواليك يخليك دايما تقول له يا رب نجيني من الدماء نجيني من التقصير لئلا يهلك احد واساءل عن خلاصه افتح شفتاي فيخبر فمي بتسبيحك عارفين ليه اللسان خلي بالكم الحته دي عند داوود واضحه قوي ال- ال- الشخص لما يبعد عن ربنا ويغلط ما يعرفش يسبح فهو بيقول له يا رب نفسي ارجع اسبح مش عارف امسك العود زي الاول مش عارف امسك القيثاره شفتاي مش راضيه تتفتح من كتر الهم من كتر الخطيه يا رب افتح شفتاي فيخبر فمي بتسبيح قالها او قيلت في المزامير على شعور اخر لما اتقال على انهار بابل جلسنا في السبي هناك بكينا لما تذكرنا اورشليم سالونا رتلوا لنا ترتيلا من تسابيح صهيون كيف نسبح تسبيح الرب في ارض غريب مش عارفين يعني قال لما اتسابوا هناك اتلموا حواليهم ال- البابليين قال لهم سمعونا حاجه من تسابيحكم فقال هناك علقنا قيثاراتنا مش عارفين نستخدمها مش عارفين نرتب ليه؟ اصل احنا مسبيين مش هي دي الارض اللي بنعرف نرتل عليها مش هو ده الجو اللي بنعرف نسبح فيه ده جو مش نظيف كله تماثيل اوثان وكله على انهار بابل فاهمين كيف نسبح تسبيح الرب في أرض غريبة يعني اللي بيلاقي نفسه مش مستطعم التسبيح لازم ما تبش كويس لو الواحد فينا تايب حلو هيسبح بقلب هيبقى فرحان وهو بيرتل وهو بيسبح لكن طول ما لسه في خطايا كتير ولسه ما بقتش زي التلج طبعا التسبيح فاتر والكلام طالع مش من القلب يا رب افتح شفتي فيخبر فم تسبيحك لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي آه إن كان على خروف يا أسهل حاجة يا ريتك كنت يا رب اللي يعجبك عجيب داود انه نط بالنبوة وبالروح القدس عشان يكتشف روح العهد الجديد لا تصر بالذبائح ولا المحرقات ده اللي قالها داود في الوقت اللي كان كل الشعب عشان يرضي ربنا يعمل ايه يذبح ذبيحة لكن داود قال له لا انا فاهمك انت مش بتاع الحاجات دي امال انت بتاع ايه يا رب ايه اللي يرضيك طيب القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله يعني انت اللي يرضيك ذبيحة من نوع اخر ذبيحة قلب الواحد يكسر قلبه ويسجد للارض تت- تنزل منه شوية دموع دي ذبي- ذبيحة مقبولة ليكن رفع يداي كذبيحة مسائية الذبيحة المقبولة أمام الله هي قلب منكسر عشان كده بولس يقول قدموا أجسادكم ذبيحة مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية الواحد لما يصلي بحرارة لما ينسحق في التوبة دي ذبيحة حلوة قدام ربنا الحيوانات والتيوز بتاعت زمان دي كلها كانت رمز للمسيح هو الوحيد الذبيحة الحقيقية الذي انسحق على الصليب من أجلنا كل واحد ينسحق يقرب من ريحة المسيح فيقدم ذبيحة مقبولة كل واحد ينكسر ويتضع يقرب من جمال المسيح اللي قدام الآب هو الذبيحة الوحيدة المقبولة اللي ليها معنى فالقلب المنكسر متواضع لا يرزقه الله أنعم يا رب مساراتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم أنت ليك عين تطلب من أجل أورشليم ولا صهيون وده وقته داود ظل ملكا وظل مسؤولا عن شعبه وظل يشعر بالمسؤولية وخايف جدا ان ربنا يفرقه فيضيع الشعب كله بسببه نحن كخدام نحتاج جدا الى التوبة مش بس عشاننا عشان اللي ورانا احنا مسؤولين عن ناس لازم نبقى الاول انقياء عشان ربنا يستر على الناس دي احنا بقينا مداخل لخلاصهم فهو ايضا في مزمور التوبة هخلص حاجة آه بيطلب من أجل, من أجل أورشليم ولتبنى أسوار أورشليم يعني إيه يعني يعني يا رب حصن مدينتك طبعا المعنى ده انتوا فاهمينه بالروح انه يا رب مش عايز اغلط تاني حط بقى ده حارسا لفمي بابا حصينا لشفتاي حارس لعينيا حارس لدماغي حط لي اسوار عشان مش هطلع بره اورشليم تاني مش عاوز اطلع بره روحانيه تاني مش عاوز اطلع فوق السطح تاني مش ه... مش هسيب الحرب ابدا هبطل ما اروحش هروح هبقى اول واحد في الحرب حتى لو مت ولتبنى اسوار اورشليم حينئذ تصر بذبائح العدل والمحرقات ساعتها رب لما اجي اسبحك وانا نظيف هتفرح ان قلب نقي يرفع تسابيح شكر وتسابيح تهليل اشكركم على طولة بالكم